السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم إنا نسألك أن ترزقنا نورا في قلوبنا نبصر به ونورا في بصائرنا نمشي به اللهم إنا نسألك أن ترزقنا نورا في عقولنا نهتدي به آمين إخوتي في الله أنا أحبكم في الله كيف حال قلوبكم مع الله نتكلم في قضية الصبر وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إن من ورائكم أيام الصبر كأنها هي تلك الأيام وقد أفردنا الحلقة الماضية للكلام عن الصبر عن المعصية بمعنى أنه إذا مرت بك معصية امرأة تراودك مجلس حكمت فيه كذبة أو جملة نفاق أو مال حرام وقت حاجة إلى آخره من هذه العوارض التي تلح فيها النفس بالمعصية وقتها كيف تصبر نفسك حتى تمر المعصية ولا تفعلها ذكرنا هنالكم أسبابا عشرة ألخصها في ثلاثة أولها حب الله فالذي يحب الله حبا حقيقيا لا يعصى يترك معصيته حبا وإيثارا فيؤثر رضا الله على هوى نفسه تمر به المعصية أمامه في خلوة حصينة تلفاز أو كمبيوتر أو نت وأمامه فرصة لأن يطالع الصور المحرمة ما الذي يمنعه ويحجبه حب الله أنه يعلم أن الله معه يسمعه ويراه فهو يحب ربه فيستحي أن يراه حبيبه على ما لا يرضاه منه حبيبه تلكم الأولى الثانية الأنفة من المعصية أن الإنسان صاحب النفس العلية صاحب الهمة الأبية لا يشارك الفساق والفجار أفعالهم الدنيئة وهذا أكثر شيء يزهد الإنسان في المعصية أن يرى أن الذي يفعل هذه الأشياء سفلة الإنسان هم الذين يقعون في مثل هذه أعمال الفجور وكما ذكرنا الأبيات وأرفع يدي عن طعام ونفسي تشتهيه وإذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه انظر وتخيل معي المنظر أن النفس تشتهي طعاما ولكن وجد عليه الذباب انظر إلى هذه النفرة التي تحصل في قلبه من هذا الطعام فكذلك أنت تنظر إلى امرأة أكلتها عيون الفجار لاكتها كل الألسن عركتها كل الأيدي فدعك من هذا أنا فتى فإن لم تستحي حبا ولم تأنف زهدا فاخشى العقوبة قال ربنا جل جلاله من يعمل سوءا يجزى به وكما ذكرت لبعض إخواننا أن أخطر ما في العقوبات أن تقع عقوبة وأنت لا تشعر بها وأخطر منها أن يفرح الإنسان بالعقوبة وهو يظن أنها مثوبة جهلا وغباء الشاهد أنك إن لم تستحي حبا ولم تأنف زهدا وعلو همة فاخشى العقوبة اخشى أن تعاقب هذه الثلاثة إذا اجتمعت في ذهنك ووقعت في قلبك تركت المعصية راضيا مختارا وكثيرا ما قلت ثمة فرق بين من يأتي إلى الله محبا راضيا مختارا مريدا مقبلا وبين من يأتي إلى ربه مضطرا مضطرا راغما محمولا اخوتي في الله انا احبكم في الله وها نحن الليلة نعالج امرا اخر وهو امر الصبر على الطاعة وصدق صلى الله عليه وسلم حبيب قلبي حين قال ان من ورائكم ايام الصبر فاذا كنا قد وجدنا ان هذه الايام فعلا نحتاج فيها حقا الى الصبر عن عن المعصيه بسبب اننا اذا مشينا في الشارع وجدنا الفاتنات المتبرجات واذا جلسنا في البيوت وجدنا التلفزيونات الفاجرات واذا ذهبنا يمينا او شمالا طالعتنا المعاصي بالاعلانات هذا في جهه النساء في جهه المال شق اكل الحلال وكثر الحرام وعم وطم في جهة الكلام هذا زمن الكلام الألسن لا تسكت وسامحوني الوضع مستفز مستفز لأن تكذب ولأن تنافق ولأن تجامل ولأن فلذلك إذا أردت أن أحدد المعاصي فكلها من هذه الجهة فظننت أن هذا زمن الصبر أن هذا زمن الصبر على عن المعاصي أن هذا زمن الصبر عن المعاصي فإذا باليوم حين أتأمل قضية الصبر على الطاعة أظن أن هذا هو زمن الصبر على الطاعات كم حولنا من شاك باك من مشقة الطاعة عليه كان ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول إن صيام يومين أمر سهل وقيام ليلتين امر سهل والتصدق بدينارين امر سهل انما المشقه في الطاعه تعبيد العقل فقلت وقد مضى هذا الزمان يا ابن الجوزي فصار يا صيام يومين ليس بالامر السهل ولا قيام ليلتين ولا التصدق بدينارين حتى هذه الطاعات السهلة قراءة جزئين من القرآن أو ذكر الله ساعتين في النهار شقت على الناس في هذا الزمان عجب من العجب رأيته في خواصي ومن حولي لا اكذبكم فما بالك بالابعدين حين نقول قيام قيام الليل اجد ان صلاة الصبح الفرض تشق على بعض المسلمين او على اكثر المسلمين وارجو الا اكون مخطئا صلاة الصبح انظر الى مساجدنا شقت الطاعات على الناس ثم حتى هؤلاء الصفوة المختارة الخلص وان فعلوا قل من يستمر منهم فهي يوم او يومين وفر صاحبنا ولم نعثر له على اثر مدة يسيرة جدا ثم ترك وجاء يبكي يشكو الفتور ويشكو الخمول ويشكو الترك حقا هذا زمن الصبر بكل معانيه ولعل هذا يقودنا اخوتي الى التساؤل كيف نصبر على الطاعات كيف اصبر وبعض المصلين لا يصبر حتى تقام الصلاة ايه الصلاة بقى ورانا مشاغل كيف نصبر على الطاعات وبعض المصلين يا عم من أما بالناس فليخفف انت بتطول قوي كيف نصبر على الطاعات وبعض الناس لا يستطيع الصبر على الصمت طويلا طاعة لله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كيف هذا هو السؤال كيف نصبر على الطاعات كيف نصطبر عليها فنستمر على الطاعة إلى أن نلقى الله لا نتركها ولا نمل منها ولا نسأم كيف هذا هو السؤال إخوتي قبل أن أدخل في الموضوع في المعينات على الصبر أريد أن أؤصل بعض الأصول في قضية الطاعة نفسها أول هذه الأصول أن هذه الطاعات رزق وفضل ورحمة إذا علمت أنها رزق فالله يرزق من يشاء رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهية كاره الطاعات رزق مقدر مقسوم فضل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم رحمة يختص برحمته من يشاء إذا علمت أن هذا هذه الطاعات يعني قراءة جزئين من القرآن أو صلاة الفجر صلوات الجماعة رزق يرزق إنسان أن يصلي الجماعة في المكان الفلاني ويحرم إنسان آخر من هذا الرزق رزق مقسوم مقدر مكتوب من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والله كتب لك رزقك رزقه شقي أو سعيد عمل رزقه بعض الناس ضيق قضية الرزق بأن جعلها المال الرزق أوسع التسبيحة رزق ومصحفك واستعماله رزق هذا رزق الله جل جلاله قدره قدره انك في اليوم ده هتقرا قد ايه كيف ستقرا ومتى ستقرا و هذا رزق يسوقه الله عز وجل لمن يشاء كيف يشاء اذا علمت ذلك ان الطاعات رزق يسوقه الله عز وجل يعني حين تفتح الصفحه من القران من المصحف فتحة الصفحة نفسها رزق الصفحة دي مرزوقة أن تقدر أن قدر لها أن تقرأ وأنت مرزوق أن تفتح هذه الصفحة أليس قد صح في الحديث أن بقاع الأرض يتباهى بعضها على بعض فيقول الجبل للآخر هل مر بك اليوم ذاكر لله رزق ده رزق الجبل إن أو رزق هذه البقعة من الأرض أن يصلى عليها دي أرزاق إذا علمت ذلك أن هذه الطاعات رزق فاعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاتقوا الله وأجملوا في الطلب هذا الحديث من الأول نفث روح القدس في روعي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته احنا زي ما قلنا قبل كده من زمان قوي أن الهداية رزق ده رزق لسه النهارده بقول له هتوب امتى قال لي يا ربنا هيتوب عليا قلت له وقد تاب توب بقى زي ما الفلوس رزق زي ما الاولاد رزق زي ما الزوجة رزق الفلوس رزق بتخرج تروح للشغل تدور على شغل تبحث عن عمل عشان تكسب فلوس وهو رزق مكتوب زي ما الزوجة رزق رحت شفت دي وشفت دي وشفت دي وكلمت ده وكلمت وكلمت ده بتدور على ارزاق على رزقك في الزوجة زي ما الاولاد رزق بتأتي اهلك بحثا عن الاولاد واخذا بالاسباب كذلك هذه الطاعات تحتاج الى اسباب تطلبها بمعنى ايه ان هذه الطاعات حالة شريفة هذه الحالة الشريفة لا تعطى لأي إنسان الله حكيم يضع الشيء في الموضع اللائق به لذلك يحتاج الإنسان أن يقول يا رب يا رب ارزقني صلاة الفجر لليلاد يا رب يا رب أنا محروم يا رب ويظل الإنسان يتوسل ويتودد إلى الله حتى يوقظه لصلاة الصبح يا رب أنا بحب القرآن ونفسي أقرأ يا رب أنا, أنا, أنا مخطئ وأنا مذنب وأنا عاصي وأنا أعلم أنني محروم بذنوبي فهلا يا رب يسرت لي قرآن ويظل يتوسل ويتودد ويدعو حتى ييسر الله له ويرزقه تلاوة القرآن وحب القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وهكذا ما عند الله لا ينال إلا بطاعته إذا علمت أنه رزق الرزق ده يجي منين لأن ربنا سبحانه وتعالى ثلاثة هذه الطاعات لا تدوم إلا بشكرها وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لا أزيدنكم ما احنا بنتكلم بقى الصبر على الطاعة ازاي اصبر على الطاعة دي ما تمشيش مني ان انا اشكرها الشكر يتولد من التنعم بها والإحساس بأن هذه الطاعات نعمة وليست كلفة ومشقة متعة لذلك لما قالوا ايه هؤلاء من الله عليهم من بيننا ربنا قال لهم ايه اوليس الله باعلم بالشاكرين اليس الله باعلم بالشاكرين ربنا قال لهم ايه اليس الله باعلم بالشاكرين فاذا علمت ذلك ان الله جل جلاله يضع النعمه في في الموضع القابل لها زي قلنا في صفة عباد الله الصالحين قبول النعمة فلذلك هؤلاء قابلوا النعمة إذا علمت أن الطاعات نعمة فلذلك تحتاج إلى محل قابل المحل القابل للنعمة ده حين يشعر أنها نعمة من الله عليه أن بعض الناس في نعمة الله عليه بالالتزام يشعر إنها عقبة في طريق تمت... أن الالتزام عقبة في طريق تمتعه بالدنيا وهذا لا يزاد في التزامه قلت انا ان في بعض الاخوة سقف التزامهم منخفض جدا بلاش اقول واطي سقف التزامهم منخفض جدا يعني هو بس خد بالمظهر الالتزام وبيصلي في الجامع وخلاص على كده طب فين بقى زيادة العلم طلب العلم زيادة العبادة العمل في الدعوة التطلع الى الفردوس الاعلى من الجنة زي ما واحدة قالت له يا عم انتوا عايزين تدخلوا الفردوس الاعلى انا عايز اروح النار شوية بقى ادخل الجنة والعياذ بالله هذه مجنون مجنونة غير عاقلة النار ايه النار النار, النار ديك يعني نقول لها حط ايدك في البوتاجاز شوية كده خمس دقايق وهذه النار جزء من سبعين جزء من جهنم عشان تقول ادخل النار شوية نار ايه وبعدين المنازل الواطئة من الجنة ايضا يعني حتى المنازل اللي هي ورا باب الجنة بشبر لا, لا, لا, لا يوصل اليها بما نفعله نحن الذين يعني بما يفعله بما يفعله هؤلاء المطيعون تتشال دي بما يفعله الذين يظنون انهم على طاعه ما يوصلوش للمنازل الواطيه من الجنه ما ينزلوش لاول درجه من الجنه ما يوصلوش بالاعمال اللي احنا فيها دي ما ما, ما, ما توصلش فما بالك بقى اللي عمال يلخبط معصيه وحسن مش احمد بن ابي الحواري قال كده قال له يا بني انما انا وانت ممن يصوم يوم ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين وليست تصلح القلوب على هذا قالوا الشغل ده ما ينفعش عند ربنا انك تصوم لك يوم وتفطر يومين انك تقوم ليلة وتنام ليلتين مش ده الشغل اللي يوصل لذلك بقول ان ان البدايه الإحساس بأن هذه المواهب من الطاعات نعمة نعمة قيام الليل ده نعمة من نعم ربنا علينا متعة لذة ولذلك نمرة أربعة في القواعد هي كانت نمرة إيه نمرة واحد إيه بقى عم الحاج سامح الله يرحمك كانت نمرة واحد إيه أن هذه الطاعات رزق اتنين إذا علمت أن دي الطاعات رزق يبقى محتاج تستدعي الرزق بالطاعة ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ثلاثة أن هذه الطاعات لا تدوم إلا بالشكر والشكر يتولد من الإحساس بالنعمة والإحساس بالنعمة يتولد بالتمتع بها يتولد من التمتع بها من التمت من التنعم بها فالشكر والشكر شكر يعني احنا قلنا بقى ايه الصبر على الطاعة ان الطاعة تستمر معايا وتزيد بالشكر الشكر ده شغل مش كلام الشكر ده اعملوا آل داود شكرا أليس قد غفر لك من ما تقدم من ذنبك وما تأخر أفلا أكون عبدا شكورا اللي كان بتورم رجليه ده شكر اللي كان بيسجد حتى يظن أنه قبض ده شكر هو ده الشكر أربعة لا تقل انا اطيع واعصي اوعى تقول ما انا بعمل حسنه وسيئه ما دي تشيل دي لكن قل توفيق وخذلان قل هبات وحرمان فحين تقع في معصية واحدة خذلان ما تقولش ان الطاعة تشيل المعصية دي لا لا لا لا ده ممكن معصية واحدة تودي في ستين داهية تضيع عمل سنين قال ايه اذنبت ذنبا فانا منذ اربع سنين الى خلف معصية واحدة بقال اربع سنين لورا سلم يا رب سلم اوعى تقول معصيه صغيره صغيره بسيطه بسيطه تتشال تتشال تتلم تتلم سهله سهله كل الكلام ده غلط ده ممكن معصيه واحده الحسن البصري بيقول ايه أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي على معصية من معصية أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي يعني أنا خايف لا يكون ربنا شافني مرة وأنا بكذب سمعني مرة وأنا بكذب شافني مرة وأنا بعصي معصية معينة أخشى أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك مش أحيانا كده يبقى انسان كويس معاك وعايش كويس معاك شغال معاك في الشغل ولا ولد من ابنائك ولا زوجة من زوجاتك ولا يعني حد من جيرانك انت بتحبه وعايش معاه عادي فجأة شفته بيعمل حاجة قلت والله انا قرفت منك خلاص ولا عايز في وشك يلا ستين ده خلاص ي- زي ما ابن الجوزي بقى بيقول في صيد الخاطر يقول ايه قد يتودد الانسان الى زوجته بكل شيء تحبه وهي لا تحب ثم هي لا تحبه وقد يصنع الرجل مع ابنه كل شيء يحبه ثم ولده لا يحبه اخشى ان يكون هذا حالي مع الله حاشاك ربنا وكلا هو الخوف من كده وما ربك بظلام للعبيد بس الخوف ان يكون اطلع عليك وانت بتحسم المعصية وحشة شكلها وحش قوي ما يتناسبش خالص مع النعم اللي اداها لك يعني الشكاوى الكتيرة اللي عمالة تترمى علينا كل يوم راجل ربنا مديله زوجة طيبة صالحة طاهرة وبيت وفلوس ورزق هو بيقعد على النت يشوف مواقع وحشة طب شايفك ربنا وانت على الوضع الوحش ده شايفك يمقتك يكرهك يطردك وهذا في لحظة واحدة شاب ربنا سبحانه وتعالى مدبر له أموره ناشئ في بيت طيب وميسر له أموره ماشية حلوة وهو برضه متطلع إلى الحرام إلى المعصية كسلان عن الطاعات و... طب ربنا لما يطلع عليك ما, ما هي كل الطاعات والمنن دي حجة يقول لك اديتك واديتك واديتك وسهلت لك وسهلت لك وسهلت لك والاخر ده وضعك زيك زي الفجار والعصاة يكرهك يمقتك فلذلك بقول ايه اوعى تقول انا الحمد لله كويس يعني اذا كنت برضه بعمل معاصي ما انا برضه بعمل طاعات ما تقولش كده كده غلط كده خطر ممكن معصية واحدة تستجلب مقت الله وغضبه ثم لا تزال تخوض فيها إلى أن تلقى الله وهو عليك غضبان خمسة في قواعد في الثبات على الطاعة أن الطاعات نمرة خمسة أن الطاعات تتولد تتوالد وتتكاثر بالمناسبة علماءنا الأصوليون يقولوا إيه في القواعد الفقهية يقولوا المناسبة علة الضم شرعا وقدرا يعني ايه واضح ولا ترجم اترجم بس تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المناسبة علة الضم شرعا وقدرا بمعنى أن كل شيء ينضم إلى ما يناسبه بيقولوا في المثل العامي الطيور على أشكالها تقع يعني إذا رأيت إنسانا اختار كذا فأعلم إن هو ده اللي يناسبه هو شكله هي هو ده اللي زيه الم- المناسبة علة الضم شرعا وقدرا فلذلك بنقول ايه ان الطاعات تتوالد بالمناسبة يعني واحد راح المسجد عشان يصلي لقى في المسجد هو راح يصلي ادي الطاعة الاولانية لقى جلسة قرآن قاعد فيها في القرآن قالوا ده احنا رايحين نزور مريض راح زار معاهم مريض وهم في المستشفى لقى جنازة طالعة راح معاهم الجنازة وهم في الجنازة لقى الراجل فقير تصدق عليه هي الطاعات بتيجي كده بتجر بعضها سلاسل متصلة متشابكة وكذلك المعاصي راح قاعد على القهوة حد اداله حتة مخدرات اي حاجة بقى برشامة ح- بشوية بانجو آه، مش عارف ايه اي حاجة اي حاجة من المعاصي واداله حاجة يشوفها في الحرام واتعرف على واحد راح قاعدة وحشة وفي القعدة الوحشة دخلوا السجن اتعلم النصب هي المعاصي كده جر بعضها جر بعضها تجر ورا بعضها المعاصي تجر بعضها ورا بعضها ف المناسبة علة الضم فإذا أردت احنا بنقول ايه ازرع الحب تحصد الحب ازرع طاعة تحصد طاعات وازرع معصية تحصد بلاوي سودة بالتالي على طول مباشرة لذلك يقول بعد الخمس قواعد دول عايز احط خمسة تانيين لواحد النهاردة يقول دلوقتي الطاعة تقيلة علي انا عايز اصلي بس مش قادر اصلي اصلي ليه انا مش عارف اقوم الليل اقوم الليل ليه انا مش عارف اصوم نوافل اصوم اثنين وخميس ليه انا مش عارف امسك المصحف فنقول نمرة واحد أن حاجة الإنسان إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له ويحبه ويتقرب إليه مثل حاجته إلى الطعام والشراب يعني اللي بيقول لي النهاردة أصلي ليه؟ لأنك أنت لازم تصلي قول لي يعني انا دلوقتي لو ما اكلتش وشربت هموت لو ما صليتش يحصل ايه تموت برضه قول لي طب ما ياما في ناس كتير ما بتصليش وعايشين حلو مش عايشين حلو قول لي بقى انت يعني بتقول على كل الغربيين دول اللي هم ملايين الملايين دول مش مبسوطين كل الناس دي مبسوطة وعايشة زي الفل لا مش مبسوطين مش مبسوطين وانا متاكد على يقين من هذا واقرا مك- ده مش الدعاوايه اقرا عن حالات الانتحار عندهم اقرا دماغ الكبار منهم لما يكبروا بيقولوا ايه اقرا اقرا اقرا بيقولوا ايه م- كل ده موجود النهارده بقت الدنيا سهله ومتواصله الناس دول معذبون قول لي يعني انت بقى اللي مبسوط ما بتكلمش عن نفسي انا انا بقول لو واحد مطيع لله لازم يبقى مبسوط لازم يبقى ارتاح جدا وفي غاية الاستقرار النفسي والهدوء القلبي يبقى اصلي ليه اعبد ربنا ليه اقرب لربنا ليه لان انا محتاج لكده لان انا حياتي بكده اتنين ان هذه لوازم السعادة الحقيقية العلماء اتكلموا في آه العلماء اتكلموا في الحكمة من التكاليف الشرعية الحكمة من التكاليف الشرعية ايه ربنا فرض علينا الصلاة ليه وصيام رمضان الحكمة اتكلموا في حاجات كتير قوي منها ان ان التكاليف دي هي ثمن الجنة اتكلموا حاجات كتير جدا في الاسباب والعلل والحكمة والتعليل ولكن في النهاية ابن القيم قال كلام زي الفل قالوا في موضعين في كتاب آه، مدارج السالكين في المقدمة في ش- تفسير سورة الفاتحة وقالوا في طريق الهجرتين في كتاب طريق الهجرتين ممكن نقرأ شوية في كتاب طريق الهجرتين ن- أنا هحاول أختصر وأقرأ آه، يعني أقرب حاجة يعني آه، أختصر الموضوع لأن أنا كنت جايب أقرأ قد 10 صفحات لكن هقرا نص صفحه لا نصين ولا هو زي ما تطلع بقى خليك معايا بس صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ايه آه اذا عرف هذا فاعلم ان حاجة العبد الى ان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا اعظم من حاجة الجسد الى روحه والعين الى نورها بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به اذا علم هذا فاعلم ان حاجة العبد الى ان يعبد الله وحده لا لا يشرك به شيئا اعظم من حاجة الجسد الى روحه والعين الى نورها بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به فإن حقيقة العبد قلبه وروحه ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته بعديها بيقول إيه ابن القيم بقى ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم في وقت بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخر قال ايه خلاصة الكلام خذ الخلاصة وهذا مبني على أصلين أن نفس الإيمان بالله وعبادته نفس الإيمان يبقى وعبادته أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه مهمة جدا إلى أبعد حد أن تعتقد هذه النقطة إن إن نفس الإيمان نفس الإيمان نفسه إيمانه بالله نفسه عبادتك نفسها هي دي حياتك ومن غيرها يبقى الإنسان ميت واسأل العصاة يعني أنا أنا كان في أخ لينا ربنا أكرمه بالهداية أه ولد طيب مؤدب شاب صغير فربنا هداه كان مدمن وكان أه في أعمال المعاصي ربنا كرمه واهتدى بعد ما اهتدى ست شهور رجع تاني للمعاصي شهرين ثلاثة وبعدين رجعت أو سنتين ثلاثة ورجع تاني للطاعة التزم وتاب والتحى وقرب من ربنا ورجع تاني للمعاصي ورجع تاني للطاعة 10 12 سنة بالطريقة دي ست شهور حلو وسنة بايظ ست سنة حلو وسنتين بايظ وهكذا فقلت له وانت في البوظان وانت في ال في الضياع وانت في المعاصي وانت في الشهوات ما بتبقاش نفسك تب... يعني بتستمتع بالفجور قال لي والله ما حصل لا في الاول ولا في الاخر انا مستمتع بال... بالمعاصي والفجور اذا قلت لك ان انا قبل ما اعرف الدين كنت مستمتع لا كنت جاهل ما كنتش اعرف كنت جاهل كنت ضايع لكن لما دقت الطاعات عمري ما كنت في المعاصي ومستمتع ابدا يعني بتتمنى ترجع مش بتمنى ارجع انا انا آه، آه، يعني برجع انا راجع فعلا يعني وانا بعصي ربنا انا بعذب نفسي مش مش بتمتع دي الحقيقة ز- وزي ما قال كده ان الحقيقة ان اللي بيستمتع بالمعاصي مش عارف وانا كنت راكب مع اخ في سيارة وشاف اعلان عن فيلم ولا عن حاجة فقال ان ال- الانسانة دي كانت تابت و- و- وتحجبت واعتزلت وبعدين فجأة قلعت كل ده ورجعت تاني رجعت رجعت قلعة بعضهم رجع في الحجاب بس دي رجعت قلعة قلعا هو بيقول ده كلامه والعهد عليه فقلت الإشكال الأكبر في مثل هؤلاء من الفنانين والفنانات وغيرهم اللي بيتوبوا ويرجعوا تاني انهم لما تابوا كانوا بيحلموا فعلا بحياة روحية عالية لما رجعوا ما عرفوش يعملوها ضاعوا تاني لان شهوة الشهرة ناس بتسأل عليه وتجري وراه وتحتفي بيه و... والفلوس و... وال... والشهوات دي شهوات خطيرة لما بقاش م... امامها مقابل يوازنها ويكافئها بيرجعوا وهي دي المشكلة الكبيرة في الأخوات اللي قاعدين دلوقتي آه، للأسف الشديد الداعيات حتى مشغولين مش عارف بإيه المفروض يبقى شغلهم الحتة دي يعني المفروض أوجد في المسلمات النهاردة في الأخوات في الداعيات النهاردة فئة من هؤلاء الأخوات فئة حقيقية من هؤلاء الأخوات تعرف تعلم الإيمان نقول الشباب دول اللي اللي محتاج انه يتعلم علم الايمان اللي هو لذة الايمان وحلاوة الايمان و و وجمال الايمان وكمال الايمان هو ده اللي يثبت بس لا يستطيع ان يعطيه الا من عاشه الا من ذاقه وجربه الا من عرفه وتعمق فيه الكلام مش كلام كتب كلام كلام حياة فلذلك بقول ان لذة الايمان نفسها هي دي حياة الانسان هي دي حياته هي دي سعادته هي دي لذته هي دي متعته هي دي قيمته الحقيقية قيمة الانسان لازم نفهمها كده ون- ولازم تعتقد ان اللي بيظن انه بيستمتع بالرقص بالغنى بال بالخمر بال بالمخدرات بال بالنساء بالفلوس بالفجور مش مستمتع ويا ناس انا انا بس احسن يظنوا ان دي شماتة والعياذ بالله نحن لا نفعل ذلك واخلاقنا لا تأذن بذلك وديننا ومنهجنا لا يأذن بذلك لكن انظر اليهم في اخر اعمارهم بيحصل لهم ايه وبيعملوا في نفسهم ايه انظر انظر اليهم في اخر اعمارهم آه، آه، آه، بيبقوا فين وبيبقوا ايه و- ويقعوا طعم ايه اذا طولت بيهم العيش شوية وانحسرت عنهم الشهرة وانظر في النهاية برضو لأهل الدين لما تنحسر عنهم الشهرة وينحسر عنهم المال ويبتلوا كعادة الناس وكسائر الناس بالمرض في آخر أعمارهم يبقى حالهم إيه شوف دول بيبقوا إيه ودول بيبقوا إيه هو ده الواقع اهو بقى يعني ما بكلمكش إيه في واقع بكلمك في- في واقع مشاهد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله آه، الشباب ما شاء الله النهاردة ربنا فتح عليهم وعاملين شغل ربنا يهديك يا سامح انت واحمد و... و... والواد آه، مصطفى التعبان ده آه، وعمونا الشيخ طارق آه، صراحة كوكبة من الشباب فريق آه، طيب عايزين هم يعيشوا الإيمان ده هم بيحلموا بيه والقاعدة الثالثة النهاردة في الخمسة التانيين هي كيف أعيش هذا الإيمان واحد أن تعرفه اثنين أن تحبه وتحرص عليه ثلاثة أن تسعى إليه أربعة أن تصبر عليه خمسة أن تشكر الله على كل صغيرة أوتيتها حتى تكبر لازم كده انك في البداية تعرف الامر ده محتاج تعرفه تتعرف عليه يعني زي ما قلت كده انا قلت قبل كده انك انت لما تقعد تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كنت اعلم اولادي كده آه آه الذكر لله عز وجل فبقول له ايه لما تيجي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل ده ورد الحفظ وانت بتقول حس السين ديك تلمس لم يمسس هم سوء قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فوانت بتقول حسبنا الله تحس بلم يمسسهم سوء فتنزل على قلبك برد يقين بالثمرة يحبب إليك أن تستمر في هذا الذكر لما تقول برضو في ورد الحفظ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وانت بتقول لا إله إلا أنت سبحانك إني تتذكر فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إني من المؤمنين فنجني من الغم قصدي ايه من الكلام ده قصدي انك اذا احسست المعنى واستمتعت به استمر معك احساسك بالمعنى ده يحتاج تتعلمه هي دي مشكلة ال SMS اللي تحت كله كلام مكرر واسئلة مكررة واعتراضات مكررة مكررة كله كلام معاد انا عايز حد يتكلم فين الجماعة اللي انا قلت عليهم اعملوا فئة او مجموعة اسمها المدارج مجموعة المدارج على الشريط اللي تحت ده مجموعة المدارج دي تتواصى وتتواصل بمثل هذه المعاني ابعتوا اسئلة بقى مجموعة المدارج بتسأل يعني ايه حسبنا الله ونعم الوكيل ونبدأ نجاوب على الكلام اللي زي ده لا اقصد ايه المعاني ازاي اعمل دي يعني وانت بتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تشعر بكلمتان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خفيفة على لسانك تك تك تك تك تك سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن شعورك يا رب انت بتحب الكلمتين دول فأنا بقول لك اللي انت بتحبه عشان تحبني وانت بتقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم الإحساس ده هو ده اللي محتاجين نتعلمه نتعلم الإحساس الواد ده كان عامل زمان الواد عمورة ده عامل حاجة زمان بعنوان الإحساس نعمة عايزين نشوفها فين ونعملها الإحساس نعمة عايزين نحس والله نحس بالذكر نحس بالقرآن نحس بالسجود نحس بالركوع نحس بالصيام نحس بالدعاء نحس ب... الإحساس يا جماعة المعاني دي ضيعة بقت ال... ال... ال... شكليات انا قلت امبارح ان بعض اهل الالتزام بعض اهل الطاعات بعض من نلقاهم في الطريق الى الله انا حاسس احساس قوي انه بيمثل دين بيمثل عارفين الممثلين اللي بيمثل مسرحية ويخرج من المسرح يقلع ويعيش حياته اه في ناس كده عايش الدين بيمثل مش حاسس فيه روح الدين عايشها تمثيل ربنا يهديك يا احمد ويتوب عليك عايش مش عايش الدين مش عايش الدين مش عايشه حقيقة احساسك انك تعيش الدين حقيقة تعيش ويعيش هو فيك وتعيش انت بيه الدين الدين مش بتمثل واللي بيمثل احيانا قالوا ان فلان من الممثلين آه، تقمص الدور وبقى حاسس ان هو زعيم وحاسس ان هو كذا وكذا وكذا آه، آه، آه، احيانا بعض الناس برضو اللي بيمثلوا الدين عايش الدين ده تمثيل بي- احيانا بيتقمص الدور ويفكر انه على حق ويفكر انه صح ويفكر انه كده وذ- ومش دي الحقيقة هو لسه بيمثل حتى على نفسه خافوا من الحتة دي خاف انك انت تكون بتمثل ولابس الدور لكن ربنا جل جلاله يعرف حقيقتك من اخطر الحتت اللي انا قلتها في حياتي الى الان حتة امبارح في موت ابي طالب رغم انه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ايمانه اسلامه يحب انه يسلم ورغم انه قال للنبي انا متأكد انك على الحق ومع ذلك خذل لم يوفق ان يقول كلمة انا بقول اخطر كلام بقى اللي اتقال اللي هو ايه ان الله منعه خذله أن يقولها لأن الله رأى من قلبه أنه سيقولها لمحمد لا لله رغم أن الله يحب محمدا صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم سيدنا النبي ربنا بيحبه و- والسيدة عائشة قالت له ايه ما أرى إلا أن ربك يسارع في هواك ومع ذلك الله غيور لما رأى سبحانه أن أبا طالب فقط يجامل محمدا بالإسلام منعه منها مشكلة كبيرة مشكلة خطيرة مشكلة رهيبة ان تجد انك انت من جواك عايش الاسلام مش لله وانما ليك لشهوتك وهواك لنفسك لدنيا ده خطر خطر قاتل يؤدي الى سوء الخاتمه والخذلان عند الموت والعياذ بالله انتبه اصحى بقى وفوق انت عرفت دلوقتي بنصلي ليه المعاني دي هي اللي هتثبتك على الطاعة بقى وتخليك تدوم على الطاعة انك تتعلمها انك تفهمها انك تستمتع بيها انك تحرص عليها انك تصبر الصبر على الطاعه تعالوا بقى نبدأ درس الليلة دي بعد المقدمة دي وهو كيف نصبر على الطاعة أول سبيل للصبر على الطاعة يجعلك تصبر على الطاعة أن الله يحب ذلك قال الله في الحديث القدسي ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه ربنا بيحب انك انت تثبت انك انت تطيعه فانا يا رب هعمل لك ده عشان انت بتحبه ينفع كده ما هو لو انت بتحب ربنا هتحب اللي بيحبه هتحب اللي بيحبه وتعمل اللي بيحبه وتستمتع باللي بيحبه مش هقول حتى لو كنت مش بتحبه لا هتحبه ال- الثبات على الطاعة اخوتي متعة متعة حقيقية حقيقية حقيقية بدون تردد قال الهروي الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما ورعايتها إخلاصا وتحسينها علما الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواما تلاقي كلمة المحافظة والذين هم على صلاتهم يحافظون آه، والذين هم لفروجهم حافظون و احفظ الله يحفظك المحافظة على الطاعة اللهم اللهم اللهم احفظني وحافظ علي اللهم اللهم دافع عني وادفع عني معاني أن يحفظك ويحافظ عليك بأن يدافع عنك ويدفع عنك دول أربع معاني مختلفة لكن هم دول في بؤرة الحفظ المحافظة عليها دواما الله جل جلاله عنده الجزاء من جنس العمل فاللي عايز ان ربنا يحفظه يحافظ على ربنا واللي عايز ربنا يؤثره يؤثر ربنا مش احنا قلنا في البداية ان ده رزق والرزق ده يستجلب بالطاعة علماءنا يقولوا ايه في قول الله عز وجل فاذكروني اذكركم اعلم انك لن تستطيع ان تذكر الله حتى يذكرك الله ذكرك فذكرك فذكرته فاثابك على الذكر ذكرا فذكرك محفوف بين ذكرين منه ذكرك فذكرك فلما ذكرته ذكرك توبتك محفوفة بين توبتين منه تاب عليك فتبت فتاب عليك حبك محفوف بين حبين منه أحبك فجعلك تحبه فأحبك وهكذا حياتك كلها محفوفة برعاية الله وعنايته وحفظه وعطائه وجوده وكرمه أنا شاهدتكم بارح ربنا كريم اشهد الله كريم عيش هذه عيشها بكل حواسك انك انت مش هتقدر تتحرك الا بيه افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم قولوا لنا مين دول عرفونا مين دول اخوتي انا احبكم في الله الصبر على الطاعة اول حاجة نمرة واحد بحب لان الله يحب ذلك ولما يجي الكلام على الحب يبقى نسكت ويسر الله لنا لقاء الأسبوع القادم لنتحدث عن الصبر على الطاعة حبا أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا فهيا ارتقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين